بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم مكملين مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل ما نبدأ حلقة النهاردة بنأكد عليكم يا جماعة رمضان داخل على نصف رمضان وعشر أيام من مغفرة الله تبارك وتعالى وداخلين على ليالي ليلة القدر أرجوكم كل الناس كده تبذل جهدها وتصحصح وتعبد ربها وتستغيث بالله وتتضرع إلى الله وتكثر من الدعاء ونركز نركز على قد ما نقدر وإيه ونتذكر شعارنا اللي اتفقنا عليه من أول رمضان سنعبد الله كما لم نعبده من قبل نبذل كل جهدنا وربنا يتقبل منا إن شاء الله حلقة النهاردة بنكمل مع سيرة النبي احنا النهاردة سنة كام؟ احنا النهاردة سنة عشرة اه خلي بالكم احنا بقالنا حلقتين في سنة عشرة الحلقة اللي قبل اللي فاتت اللي هي وفاة أبو طالب ده كان سنة عشرة وفاة السيدة خديجة في نفس الأسبوع ده كان سنة عشرة رحلة النبي إلى الطائف الرحلة الشهيرة اللي اتكلمنا عنها ده كان سنة عشرة رحلة الإسراء والمعراج على أغلب الأقوال ده كان سنة عشرة احنا ما زلنا في سنة عشرة احنا دلوقتي داخلين على موسم الحج بتاع سنة عشرة لو رحلة الإسراء والمعراج على أغلب الأقوال كانت في رجب من شهر عشرة فاحنا الآن موسم الحج في شهر عشرة خلي بالك السنة عشرة النبي صلى الله عليه وسلم الوضع ايه دلوقتي الوضع ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل لقناعة كاملة ان مكة ما عادش فيه فايدة ما عادش فيه امل وهو طلع الطائف عشان كده ده كان اول مرة يخرج لان بعد وفاة ابو طالب والسيدة خديجة بعد الحصار في شعب بني طالب الوضع في مكة عدد الناس اللي بتسلم وقبول الفكرة بقى قليل جدا جدا جدا قريش بل بالعكس مش قريش رافضه وبس ده فكرة قتل النبي واغتيال النبي عمالة تنضج في دماغة قريش وعمالين يجهزوها ويعدوها بالذات بعد وفاة أبو طالب والنبي مدرك هذا الكلام وبالتالي فقريش أو مكة بمعنى أصح لم تعد أمان مكة الإيذاء على الصحابة شديد مكة ما عادش فيه يعني احتمالات لتغيير الوضع في مكة إسلام الناس بقى قليل الحل إيه يا رسول الله الحل إن إحنا بنبحث عن بلد أخرى يعني يا جماعة الهجرة إلى المدينة ما جاتش فجأة ما جاتش صدفة ده النبي بيخطط لها من ثلاث سنين ازاي من ثلاث سنين ما احنا النهاردة سنة 10 والهجرة سنة كام 13 المرحلة المكية كلها على بعضها 13 سنة احنا حكينا من اول رمضان لغاية النهاردة وصلنا 10 سنين فالنهاردة احنا في سنة 10 النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان اخر يخرج اليه وهو طلع رحلة الطائف وما نفعتش هتعمل ايه يا رسول الله كل التركيز حلقة النهاردة بتتكلم على 10 ايام موسم الحج او 15 يوم موسم الحج بتاع سنة 10 خطة النبي هتركز في العشر ايام دول ايه خطتك يا رسول الله هلف على القبائل قبيلة قبيلة اجد قبيلة ينفع انها تقويني تنصرني تساعدني انها ان انا اوصل رسالتي هو دون اللي انا هعمله من هنا لمدة 10 ايام حلقة النهاردة عبارة عن ايه اللي تم في العشر ايام دول والسنة اللي بعديها كمان طيب تعالوا نبدأ ونشوف حصل هو اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ موسم الحج وبدأ النبي يقابل عدد كبير من القبائل كم محاولة يا رسول الله في العشر ايام 26 محاولة تخيل الجهد يعني ايه 26 محاولة 26 قبيلة قابلها النبي في 10 ايام يجلس مع قبيلة قبيلة يعرض فكرته ويعرض الإسلام ويقرأ لهم القرآن ويحكي الفكرة ويقابل بأشكال شتى من ردود الأفعال ده اللي هنتفرج عليه النهاردة هنتفرج كل قبيلة مش كلهم طبعا بس أغلبهم عمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأن يا جماعة الحلقة بتقول لك تعالى نتخيل الجهد الرهيب اللي بذله النبي في 10 أيام مع 26 قبيلة بس الهدف واضح هو عارف عايز يروح فين هو عايز يخرج من مكة إلى قبيلة تحميه حتى يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى طيب النبي صلى الله عليه وسلم 26 محاولة ما يقس ما هي حلقة النهاردة فيها درس واحد هنقوله في أول الحلقة ونرجع نقوله في وسط الحلقة ونقوله في آخر الحلقة لا لليأس وكأن الحلقة دي هدية لكل واحد بيمر في حياته بظروف يائسة سواء أب أو أم سواء طالب فشل مرة في دراسته ونفسه ينجح سواء واحد بيخطط لحياته سواء عاطل مش عارف يشتغل سواء واحد بيمر بمشكلة عائلية لا لليأس حلقة عظيمة في المعنى ده وهو ده المعنى العظيم في الحلقة اوعى تيأس مهما كانت الظروف والدليل على كده ان نبيك صلى الله عليه وسلم مر ب 26 محاولة فشلوا كلهم ومع ذلك لا لليأس هو معقول النبي صلى الله عليه وسلم هو يصح ان احنا نقول ان النبي مر بمحاولة فشلت اه ينفع بل بالعكس عشان تعرف ان التجربة تجربته صلى الله عليه وسلم تجربة مفيدة للإنسان مش مش تجربة مثالية خارقة فاهمين الفكرة ما هواش دين مثالي يصعب تحقيقه وتقليده لا دي تجربة بشرية و- ونموذج إنساني وتتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم انك تقول الله اذا كان الرسول المؤيد من الله تبارك وتعالى 26 محاولة لغاية ما اخر محاولة نجحت نجحت امتى في اخر يوم في اخر لحظة نجحت المحاولة هنشوف النهاردة اللي حصل الدرس ده هو اهم حاجة النهاردة مر النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده في الطائف بمحاولة فاشلة مر في عزومة أقاربه فاكرين فأول ما عمل عزومة أول عزومة فشلت والعزومة الثانية نجحت مر النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يدخل مكة بعد الطائف وراح لثلاث قبائل والثلاثة رفضوا يدخلوه مكة لغاية ما مطعم بن عدي يدخله في محاولات فاشلة كتير بس محاولات فاشلة تنتهي بنجاح مع إصرار النبي صلى الله عليه وسلم مش احنا مش جايين يا جماعة نقول ان تجربة النبي فشلت استغفر الله العظيم هو في نجاح اعظم من تجربة النبي لكن اثناء التخطيط ممكن تحصل حاجات ممكن تحصل حاجات م- ما تنجحش ومش عيب ليه مش عيب حتى مع النبي مش عيب طبعا مش عيب لان الفشل هو بداية النجاح والتجارب الفاشلة هي التي تصنع النجاح في الاخر فيا جماعة لو فشلتوا مرة واثنين وثلاثة ما تيأسوش ولو طرقتوا الابواب ولقيتوا الابواب مز- مسدودة افضلوا طرقوا الابواب معنى مهم مش كده هي دي حلقة النهاردة تعالوا نتفرج على القبائل والمحاولات والجهد الرهيب اللي بذله النبي صلى الله عليه وسلم ها نمسك القبائل نمسك بعض القبائل ونقعد نستعرض ونتفرج اول قبيلة تعالوا نتفرج على بنو حنيفة بنو حنيفة دول قوم مين دول قوم مسيلمة الكذاب كان لسه مسيلمة ما طلعش لكن خلي بالك دول هيحاربوا النبي حرب شديدة جدا بعد شوية و... و... وانتوا عارفين قصة مسيلمة و... والحرب الشديدة ومعركة اليمامة وكده لكن بنو حنيفة راح النبي صلى الله عليه وسلم يمكن دي من اوائل القبائل اللي راح النبي قابلها سنة 10 في موسم الحجة فردوا عليه اقبح رد ردته على النبي قبيلة منذ دعا النبي الى الله لدرجة ان الراوي رواة الحديث ما بيقولناش قالوا له ايه لكن يبدو انها كانت شتيمة شديدة ويبدو ان هي كانت كلام شديد لا يقال فدون بنو حنيفة اساءوا اليه الرد ادي اول قبيلة نحاول تاني ها هتروح لمين يا رسول الله هيروح لقبيلة اسمها بني كلب بني كلب طبعا الاسم ضايقكم لكن في بطن من بطون بني كلب اسمهم بنو عبد الله جوه القبيلة بني كلب في بطن من البطون مجموعة جوه القبيلة عيلة جوه القبيلة اسمها بنو عبد الله فوصل النبي صلى الله عليه وسلم ويروح لهم ويقول لهم يا بنو عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم واخد بالك القبيلة اسمها الكبير بيضايقهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راح لبنو عبد الله قال لهم إن الله قد أحسن اسم أبيكم فآمنوا به فلم يقبلوا منه فشلت المحاولة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم عمال يتحرك ها نشوف محاولة ثالثة ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة ثالثة اسمها بني عامر ابن صعصعة قبائل العربية الكثيرة بني عامر بن صعصعة يروح النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن ويحكي لهم الإسلام ده بيقول إيه ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تدخلوا الجنة من يحميني ويأويني أبلغ رسالة ربي ويعرض النبي هذا الكلام فيطلع له واحد من بني عامر بن صعصعة قائدهم وسيدهم اسمه بحيرة بن فراس فيقول له إيه يبص كده والنبي بيتكلم ويقوم مشاور لواحد جنبه ويقول له ايه لو اخذت هذا الفتى لاكلت به العرب يعني إيه؟ الراجل ده هينجح مش كده مش معناها كده لو اخذت هذا الفتى وبيقول على النبي فتى لو اخذت هذا الفتى لاكلت به العرب الكلام اللي بيقوله ده شكله هينجح لان الفكرة دي شكلها فكرة جديدة وقوية وشكله متمكن من نفسه فيدرك الراجل ابن فراس دون بفراشته يدرك ان الفكرة دي هتنجح فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أرأيت إن بايعناك وأخذناك إلى بلادنا وحميناك حتى تؤدي رسالتك وأظهرك الله كويس؟ أيكون لنا الأمر من بعدك إحنا اللي نحكم بعدك أولا الراجل ذكي جدا فاهم إن الرسالة دي هتكبر فاهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته دي ستقود العرب س- سيملك العرب وعايز يحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ها اهو اخيرا يا رسول الله ثالث محاولة نجحت بيقول لك اهلا بيك احنا موافقين تيجي معانا تقبل يا رسول الله بس يكون لنا الملك من بعدك فقال النبي الملك لله يضعه حيث يشاء لا ليه طب ما توافق يا رسول الله ده احنا ده احنا خايفين يا رسول الله ده الايذاء شديد في مكة ده احنا ما نعرفش هيحصل لنا ايه في, في مكة بعد شوية لا يا جماعة الفكرة دي والرسالة دي قايمة على ناس مخلصين ناس بيعملوها مش عشان ياخدوا دنيا هو هو هم الصحابة هيملكوا فعلا بس ما يبقاش نيتك ان انت عايز تملك وبعدين ايش عرفنا ساعتها مين اللي اصلح ان هو يملك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يأسس رسالته على ايه على حاجات على معادلات خاطئة لا فقال النبي الامر لله يضعه حيث يشاء فقال بحيرة بن فراش يعني أفنهدف نحورنا للعرب انت عارف الرسالة اللي انت بتقولها دي دي فيها قطع رقاب أفنهدف نحورنا للعرب حتى إذا أظهرك الله تركتنا والله لا يكون هذا أبدا امشي مش عايزينك ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحس ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه هو فعلا بيدور على الحماية لكن في نفس الوقت ما يحطش الرسالة إلا في أحسن مكان وأصح مكان طيب ادي المحاولة الثالثة فشلت والنبي هو اللي رفض هيتنقل الى بطن تاني من بني عامر بن صعصعة يروح النبي بس المرة دي يعني انا انا عمال اوريكم ازاي النبي عمال يقابل ناس وكل واحد بيدي رد مختلف والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت ومصر ال- القبيلة الرابعة اللي راح قابلها النبي صلى الله عليه وسلم من بني عامر بن صعصعة الكبير بتاعهم اسمه بجرة بن قيس بجرة ابن قيس يروح النبي بجرة ما كانش موجود سيدهم ما كانش موجود كان كان في مشوار ليه في في منى في في ايام الحج فالنبي قعد مع شباب القبيله فعرض عليهم الاسلام فاتفقوا معه خلاص الحمد لله اهي نجحت وتعاهدوا معه احنا نحميك واللي انت بتقوله ده 10 على 10 واحنا مصدقينك خلاص والنبي فرح ان ان في ناس جاده و- وهو بيتفق معاهم وخلاص هيتعاهدوا جه مين بجرة بن قيس سيدهم فالنبي قاعد خلي بالك دي دي صعبة قوي النبي قاعد وهم قاعدين فجه بجرة فبص فشاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا مش مش أدب أنت مين وحضرتك مين قاعد في ديارهم قاعد في منازلهم في, في خيامهم في منى فقال من هذا فقالوا هذا محمد بن عبد الله القرشي فقال ما لكم وله ما لكم ماله فقال يزعم يزعم أنه رسول الله ويريد منا المنع والحماية حتى يبلغ رسالة ربه فقال بجرة فماذا قلتم له فقالوا قلنا له على الرحب والسعة قال والله ما رأيت أحد يرجع من منى بشر مما سترجعون به إن أخذتم هذا الرجل هو في شر أكثر من تخيل بجرة قصير النظر شوفوا المدينة تشرفت إزاي إلى يوم القيامة وهو ضيع الفرصة شوف يا جماعة لما تعنت في لحظة فتضيع فرصة الخير والسعادة إلى يوم القيامة بسبب إن أنت مش عايز تزعل قريش أنت أنت واخد بالك بجرة هيقول لهم إيه؟ قال ما رأيت أحد يعود إلى بلده بشر مما ترجعون به إلى بلدكم أفتطرده قريش وتؤونه أنتم ستحاربكم قريش آه، ضيعت يا بجرة على قومك خير ليوم القيامة مش هيتعوض علشان فضلت ان انت ما تحميش النبي او ما تحميش الرسالة لمجرد ان انت مش عايز تخوض يعني مواجهة مع قريش ثم نظر الى النبي وقال له كلام صعب قوي قال قم يا فتى شوفوا كلمة فتى دي دي تهوين شديد تهوين شديد قوي قم يا فتى فالحق بقومك والله لولا انك في رحالنا لضربت عنقك بيكلم مين بيكلم سيد الخلق بيكلم محمد صلى الله عليه وسلم فقام النبي حزينا فأول ما النبي قام ركب الناقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقام بجرة بعصاة له فضرب الناقة في خاصرتها فهاجت الناقة ف... فرفعت فوقع النبي صلى الله عليه وسلم من على الناقة فضحك بجرة بن قيس انا عايزك تتخيل اللحظة دي ان النبي حصل له كده النبي تعب قوي يا جماعة صلى الله عليه وسلم يعني شوفوا احنا جايين هنا والملايين جاية تصلي في هذا المسجد وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم بس هو تعب قد ايه حياته كانت صعبة قوي تخيل النهاردة بقاله عشر سنين في هذا التعب المضني والجهاد والإرهاق والإصرار في نفس الوقت عشان الأجيال اللي جاية اللي هو احنا يوصل لها الفكرة والرسالة يا ترى احنا عاملين ايه في الرسالة تخيل ده حصل له عشاني وعشانك فيسقط النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي هيدافع عن النبي في وسط خيام بني عامر بن صعصعة واحدة ست اسمها ضباعة بن عامر مسلمة وعايشة في مكة لكن هي من بني عامر فلما جم في الحج فرايحة تزورهم فلما وهي مسلمة وهم ما يعرفوش انها مسلمة فلما شافت النبي بجرة خبط الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم وقع مع- من على الناقة فضحكوا عليه فصدخت يا بني عامر ولا عامر لكم انتوا اللي انتوا بتعملوه ده مش هيعمركم في الارض اختفوا حد يعني ب... مين بجرة بن قيس ومين بني عامر ومين دلوقتي اهل المدينة يا بني عامر ولا عامر لكم انتوا بتضيعوا نفسكم ايحدث ذلك لرسول الله في رحالنا ستات آه، ستات المؤمنات جدعان قوي ست جدعة قوي يحصل كده لرسول الله ولا يحميه أحد فقام ثلاثة من بني عامر تأثرا بكلامها مش مسلمين يدفعوا بجرة بن قيس أن يؤذي النبي فقام اثنين من أتباع بجرة بن قيس يتخانقوا مع الثلاثة فقامت خناقة ثلاثة من بني عامر عشان الست المؤمنة العظيمة بيدافعوا عن النبي وثلاثة بجرة بن قيس واثنين تانيين بيضربوا بعض فتضاربوا فنظر النبي إليهم وقال اللهم بارك لهؤلاء وانتقم من هؤلاء فأسلم الثلاثة وماتوا شهداء بدعوة النبي ومات بجرة بن قيس شر ميتة ودفن جيفة في بئر من الآبار هو والاثنين التانيين فت- فتحققت دعوة النبي في هؤلاء وتحققت دعوة النبي في هؤلاء لكن الموقف شديد شايف النبي خارج ازاي شايف كل ما نروح لقبيلة يحصل ايه رابع محاولة ما نجحتش كفاية بقى يا رسول الله وبعدين دي المحاولات واحد يرد عليك أقبح رد ممكن والتاني يقول لك طب ناخد الملك من بعدك والتالت يقول لك الكلام دو دون يعني كفاية كده المفروض النبي صلى الله عليه وسلم كل ده وخلي بالك النبي طول ما هو ماشي في واحد ماشي وراه مين الواحد اللي ماشي وراه دون أبو لهب عمه كل ما النبي يدخل عند قبيلة ويبدأ يتكلم معاهم يقول لهم لا تصدقوه أنا عمه وأدرى به هذا مجنون فيقولون عمه أدرى به فيقولوا له يا عم ارجع لعمك عمك هو اللي يعرف عنك أكثر وبعدين أبو, أبو لهب غني جدا ومعروف فتخيل حالة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة دي 10 أيام صعبين قوي موسم الحج لاحظوا حاجة عجيبة قوي يا جماعة ان موسم الحج دون موسم حج بتستخدمه كفار قريش في ايه بيستخدموا موسم الحج علشان الدعاية للأصنام وعلشان يزودوا زعامتهم الدينية ل- للأصنام وغيره وعلشان الفلوس والتجارة في موسم الحج بتبقى عالية يعني قريش مستفيدة من موسم الحج للباطل بص النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد مكان النبي كان يقول ايه ايه موسم الحج ده انا مالي ومال موسم الحج وده ده بتاع ال- العصاه وبتاع الكفار انا ماليش دعوه بالكلام ده لكن النبي دخل في موسم الحج استفاد من فرصه موجوده استفاد من فرصه موجوده اللي هي موسم الحج ان القبائل كلها متجمعه عشان يحولها لنقطه قوه ليه يستخدمها في دعوه الناس فشوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيدور على نقطة ضعف موجودة عند قريش ويبدأ ينفذ إليها شوفوا تخطيط النبي عامل ازاي ويحول الفرصة الصغيرة دي يحولها لنقطة قوة وبيها نجح ما هو هاجر المدينة لما قابل الأنصار هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أبي قابل القبائل في قبيلة المحاولة الخامسة قبيلة جامدة قوي بس دول ناس عاقلين بقى مش زي بجرة والناس التعبانين دول دول ناس عاقلين قوي قوي قوي مين دول دول بني شيبان هيقابلهم النبي بني شيبان بيمثلها ثلاثة من قادتها الكبار واحد اسمه مغروق بن عامر والتاني اسمه هانئ بن قبيسة والتالت اسمه المثنى بن حارثة احفظوا المثنى ده ده, ده مهم قوي وخطير قوي الثلاثة دول من بني شيبان بني شيبان دي مكانها فين بين بلاد العرب وبلاد الفرس يقعوا على اطراف بلاد الفرس وعندهم بينهم وبين الفرس معاهدات وعلاقات قوية جدا والفرس في ذلك الوقت دولة عظمى يقابل النبي الثلاثة فسيدنا أبو بكر خلي بالكم النبي ما بيقابلش الناس دي لوحده النبي بيقابل الناس دي ومعاه مين ومعاه سيدنا أبو بكر آه، نسابة العرب اللي عارف كل أنساب العرب ولما نقول أبو بكر نسابة العرب يعني زي وزارة الخارجية دلوقتي لأن أنساب العرب في الوقت ده عاملة زي الباسبور يا جماعة ما كانش عندهم باسبورتات فنسبك هو اللي بناء عليه هنعرف قبيلتك هو اللي بناء عليه هنعرف نعاملك ازاي هنعرف نحدد موقفنا منك بناء على نسبك فسيدنا ابو بكر هو اللي يعرف قبيله قبيله كانه يعني مش ضابط جوازات كانه خبير في ايه في كل القبائل وفي كل الباسبورتات العالميه فالراجل مش عادي سيدنا ابو بكر شخصيه غير عاديه فسيدنا ابو بكر داخلين على بني شيبان قال يا رسول الله هذه قبيله عظيمه يعرف العرب واحد واحد هذه قبيلة عظيمة لو قبلوا والله لأعزنا الله بهم عزا عظيما فداخل النبي بقى عارفين احنا داخلين على مين فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد مع الثلاثة مغروق وهانئ بن قبيسة والمثنى بن حارثة فن- فسيدنا ابو بكر يبدأ اللقاء هو اللي يبدأ سيدنا ابو بكر مش النبي فسيدنا ابو بكر يقول لهم كم عددكم عدد يقصد المقاتلين سيدنا ابو بكر عايز يعرف القوة قد ايه فقالوا يزيد على الألف عدد ال- المج- المقاتلين عندنا يزيد على الألف ده عدد كبير خلي بالكم فقال أبو بكر فكيف المنع فيكم القوة فيكم عم- عاملة ازاي فقالوا علينا الجد والبذل وعلى الله النصر والفوز يعني ناس كمان آه، ناس عاقلين آه، الحوار رائع على فكرة والحوار تحس ان ايه ده ده, ده ناس راقية قوي فقال سيدنا ابو بكر بيسألهم السؤال الثالث فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم الحرب بينكم وبين عدوكم عاملة ازاي قالوا إن أشد ما نكون غضبا حين نلقى عدونا وإننا نفضل الجياد على الأولاد مفهوم بنفضل الجياد الحصنة اللي هي بتستخدم في الحرب على الأولاد يبقى عندي حصان أحسن ما يبقى عندي ولد يعني بيقولوا له احنا قد ايه جامدين ونفضل السلاح على اللقاح ما يهمناش نزرع الأرض قد ما يهمنا يبقى معانا سلاح تمام يعني هو النبي محتاج ناس جامدين زي كده 100 100 يعني القبيلة دي 10 على 10 فلسه سيدنا ابو بكر هيسال اسئله تانية فمغروق القائد بتاعهم قام باصص للنبي قال لعلك اخا قريش النبي لسه مش معروف يا جماعه لسه شكله مش معروف شكلك كده هو انت صاحب انت انت إيه؟ انت تبع قريش لعلك اخا قريش فرد ابو بكر قال نعم او بلغك انه رسول الله يعني رسول اخا قريش ده رسول الله فقال مغروق بلغنا انه يزعم انه رسول الله شوفوا ال- النبي بيتعرض لايه وشوفوا الكلام وشوفوا الاخذ والرد وحاولوا تتخيل نفسيه النبي وهو بيتقال له الكلمتين دول يزعم آه، ما اعرفش اهو بيقول و- وتخيل وهو الصادق المصدوق وهو بيتقال له الكلام ده ومصر ما ما بيزعلش رسولك نبي اسف صلى الله عليه وسلم رسولك ما بيزهقش مصر عشان خاطر حضرتك صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله فمغروق يوم قايل فماذا تريد طب انت عايز ايه فقال النبي ان تأووني كلام واضح انا عايز ايه هو النبي عارف هو عارف هدفه عارف هو رايح فين ان تأووني وتحموني حتى ابلغ رسالة ربي فان قريش قد تظاهرت تكالبت على امر الله وان الله غني حميد ربنا هيغنيني وهيعطيني ما قال لهمش وانا مح... ان الله غني حميد انا جاي أحم... جاي طالب حمايتكم بس انا متوكل على الله اصلا الجمع بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب إن أنا فعلا طالب الحماية فقال مغروق إلى ما تدعو يا أخا قريش بص النبي بقى وبص الكلام الجميل فاكرين كل ما حد يسأل النبي أنت رسالتك إيه يركز على إيه فاكرين ولا نسيتوا على الأخلاق على الأخلاق عشان دي الحاجة اللي كلنا نتفق عليها فبص النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو يا أخا قريش فبدأ النبي يقرأ الآيات الجميلة اللي أنا هقراها لكم دي فبدأ يقول إيه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إيه ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون فقال مغروق وإلى ما تدعو أيضا فكمل النبي الآيات ولا تقربوا مال اليتيم شايف بيدعوهم لإيه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط سورة الأنعام يا جماعة لا, ت... لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون فأشرق وجه مبروك نور وقال وإلى ما تدعو أيضا ده هو هو عايز يسمع يعني مش هو في الأول كان عايز يتعرف أنت عايز إيه دلوقتي مبسوط عايز يسمع وإلى ما تدعو أيضا فقال النبي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون شوف اختيار النبي للحاجات اللي بيقرأها شوفوا يقول لهم إيه الأخلاق الحاجات اللي تتفق مع فطرة كل بني آدم محترم فسكت مغروق مش عارف يرد فقام هانئ بن قبيسة ع- عاقل جدا وقال قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ولكن لأن نترك ديننا ونتبعك في في جلسة واحدة ليس لها أول ولا آخر إنه لوهن في الرأي كلام ناس يعني أبقى ما ينفعش في قاعدة كده ملهاش أول ومن آخر نسيب ديننا وندخل في دينك وإن الذلة في العجلة السقوط يجي من من التعجل ولكن ننظر وتنظر ونفكر وتفكر ونعود إليك فقام رافع ايده الثالث هو لغايه دلوقتي الكلام ايه يا جماعه ينفع مش كده لسه يعني ما اتقفلش الموضوع ما قالوش لا الثالث هو اللي هيقفلها بقى مين المثنى بن حارثه هيبوظها خالص قال يا اخ العرب يا اخ قريش ان ارى ما تدعو اليه تكرهه الملوك شوفوا المثنى بن حارثه جاب جاب الموضوع من اخره اللي انت بتقوله ده الملوك ما بتحبوش واني ارى أن الفرس إن سمعت بهذا الكلام ستحاربه وإننا نقع بلادنا تقع بين بلاد العرب وبلاد الفرس فأما ما كان من جانب العرب فذنب صاحبه مغفور نعمل فيهم اللي احنا عايزينه وعذره مقبول يعني ما فيش حد له عندنا حاجة وأما ما كان من جانب الفرس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول حاسين باللغه العربيه وحلاوتها والكلام الكبير اللي, اللي قاعدين بيقولوه لبعضهم فاحنا م... ما نقدرش نحميك فقام قايل له ايه فنستطيع ان نحميك من جانب العرب ولكن لا طاقه لنا بالفرس فقال النبي وقف خلاص انتهت المقابله ليه يا رسول الله فقال النبي ما اساتم الرد اذ افصحتم بالصدق انتوا ناس صادقه انتوا ناس محترمه ولكن لا يقوم بهذا الأمر إلا من حطه من جميع جوانبه يتاخدوا الفرس والعرب يا بلاش ليه يا رسول الله بصوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم النبي عارف ان الدور جاي على الفرس فقط معاك واجي بلادكم وننتصر وبعدين تيجوا تتخلوا عني لما ندخل على الفرس فاهمين الفكرة فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته واسعة قوي مش يقول طب اه الحق يا جماعه العرب طب وبعدين فالنبي رغم ان الفرس بعد وفاة النبي فلو بيشتغل لنفسه يقول طب ما انا اخلص العرب واموت انا وبعدين يبقوا هم بقى ربنا يوفقهم لا لا ده صلى الله عليه وسلم عايز يحط الاساس صح عايز يطلع الاساس شايف شايف تخطيط النبي ورؤيته يعني انت لو مكانه على طول جه اكرري وتقول لهم طب يلا اجيلكم امتى وبعدين نبقى نشوف موضوع الف... لا لا لا لا يقوم بهذا الامر الا من شوفوا كلمات النبي العميقه شفتوا يا جماعة بني شيبان و و و وكلامهم ويعني ورؤيتهم وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا آسف العرض اللي انتوا بتقولوه عرض عظيم لكن لا لا يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه يا جماعة لا يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه الدين مش انك تصلي وتصوم بس الدين علم وتخطيط ديننا وإسلامنا ذكاء وحكمة وتخطيط وتربية أولاد وإصلاح في الأرض يا جماعة ما تاخدش حتة وتسيب حتة اسمع كلام نبيك لبني شيبان كأنه بيقوله لك أنت لا يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه أنا هصلي بس مش هتحجب مش هاخد دي أنا أنا أنا هعبد ربنا لكن مش هتعلم أنا أخلاقي حلوة لكن مش هصلي أنا لا يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة السلم هنا يعني الإسلام خدوا الإسلام كافة خدوا الإسلام على بعضه ما تاخدش حتة وتسيب حتة هو على بعضه أفتؤمنون ببعض الكتاب هتاخد حتة وتسيب حتة كم كلمة النبي لينا يا جماعة مش لبني شيبان خدوا على بعضه لا يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه قام النبي وجاي يمشي قام رجع لهم قام قايل لهم كلمة عجيبة قوي تحس ان النبي ما بيأس ابدا أرأيتم إن أظهرني الله وملكني أرض الفرس أتسبحون الله وتقدسونه مش عايز نسيب فرصة صلى الله عليه وسلم انتوا فاهمين يا جماعة طب طب يعني يعني كأنه بيعلمك ايه لو اللي قدامك المفاوضات معاه انتهت الى لا شيء دور على اي منطقة اتفاق بينك وبينه ولو بعد عشر سنين شوفوا شوفوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم طب ايه رأيكم لو احنا ما اتفقناش خلاص كل واحد يروح لحاله انتوا ناس عاقلين خلي بالكم الناس اللي مش مؤدبين ما عملش معاهم كده لانهم ما يستاهلوش لكن دول ناس عاقلين فانا قايل لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم طب ايه رايكم لو ربنا اظهرني تيجوا نتفق على منطقه تشارك بيني وبينكم من النهارده خلي بالك الكلمه دي هتهزهم هز هتشوف دلوقتي هزتهم هز غير عادي ليه لان النبي بيقول لهم حاجة مؤثرة ايه بقى انا هنتصر هنتصر عارف شوف ال- شوفوا عدم اليأس انا منتصر منتصر وانتوا قلتوا لي نحميك من جانب العرب ولا اللي رافض رغم ان انا محتاج لكم لان انا رؤيتي ابعد بس هيجي يوم انتصر على الفوز لو جه اليوم ده تسبحون الله وتقدسونه فنطقوا جميعا في صوت واحد اللهم لك هذا اكيد فمشي النبي وهو بيقرأ الآية دي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اشمعنى الآية دي قريتها يا رسول الله أنا عملت اللي عليا ما سبتهمش إلا لما خدت منهم اتفاقية على حاجة للمستقبل ولو بعد عشر سنين عشان كده قرأ الآيات دي أنا قمت بدوري هو ده دوري مبشرا مبشرا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أول ما يمشي يقوم ماسك إيد أبو بكر ويقول له يا أبا بكر أي أخلاق عظيمة في الجاهلية هذه ما أشرفها يعني إيه يا رسول الله أنا معجب بأخلاقهم قوي دول كفار يا رسول الله وقل وقال في الجاهلية سماهم في الجاهلية ما أشرفها من أخلاق يا جماعة ما بنرفضش كل اللي ضدنا بالكامل تتعلم المثل المعنى دون مش تقول مش مسلمين إذا مرفوضين بالكامل لا واسمها وسماها جاهلية لكن فيها أخلاق عظيمة زي ما فيها أخلاق سيئة اوزن الدنيا بحسناتها وسيئاتها يا جماعة في ناس توزن الناس ازاي فلان ده بحبه قوي يغلط غلطة بقى كرهه قوي مفيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها بنوزن الناس بحسناتها وسيئاتها حسناته غلبة نعفو عنه سيئاته غلبة نزعل منه ونفضل نقول بس في حسنات كذا بصوا للدنيا كده يا اخوانا بصوا للناس كده حتى لو اعدائنا حتى لو احنا مش موافقين عليهم بصوا للغرب كده بصوا لغير المسلمين كده في حاجات احنا رافضينها وفي حاجات كويسة فقال النبي الكلمتين دول بس في حاجة جميلة قوي احب اقولها لكم مات النبي صلى الله عليه وسلم وايه اللي حصل بعد موته ده امين الخليفة سيدنا ابو بكر الصديق فبلغوا ان في رجل اسمه مثنى بن حارثة اسلم وعمال يقود جيشه من بني شيبان يفتح بلاد الفرس ايه ده المثنى اسلم بس اسلم بعد وفاة النبي ما لحقش النبي ففاته انه يبقى صحابي لان هتقولي ما هو الصحابي اللي قابل النبي قابل النبي وهو مسلم لكن مثنى ما قابلش النبي وهو مسلم اسلم بعد وفاة النبي ففاته كلمة صحابي بقى تابعي فسيدنا ابو بكر عايز يبعت جيش خالد بن الوليد يبح- يفتح بلاد الفرس فعماله تجيله اخبار ان بلاد الفرس عرفت ان بني شيبان اسلموا ف- فبلاد الفرس بت- عملت مشكله مع بني شيبان فبني شيبان عمالين يخوضوا معارك ضد الفرس وعمالين ينتصروا بقياده واحد اسمه المسند بن حارثه سيدنا ابو بكر كان نفسي فقال من هذا الذي تأتينا أخباره ولا نعرف نسبه ده مين الراجل ده اللي عمالة تجسينا أخباره أنه بيفتح بلاد الفرس قبل ما بعت جيش المسلمين بتاع خالد ومش عارفين مين هو أرسلوه إلي أنا عايز أقابله فجه سيدنا المثنى بن حارثة فوقف قدام أبو بكر الصديق فقال له أبو بكر مش فاكره سيدنا أبو بكر لو رآك رسول الله لفرح بك لو شافك النبي كان يفرح بيك فقال أولا تشكرني يا خليفة رسول الله فقال لا قال أو تذكر لقاء النبي مع بني شيبان يوم قلت له وأما ما كان من جانب الفرس فذنب صاحبه غير مغفور كنت خائف يومها يا أبا بكر أما اليوم بعد أن أسلمت فزال الخوف ففرح به قال له أبو بكر مرة أخرى والله لو رآك رسول الله لفرح بك فبكى المثنى بن حارثة وقال فاتتني الصحبة يا أبا بكر فاتتني ان انا ابقى صحابي تاخرت عليه يا ابا بكر والله لا ادري كيف القاه يوم القيامه مش عارف ازاي هقابله يوم القيامه انا فاتني ان انا اكون صحابي اليه وارى المثنى بن حارثه الايه قدام ابو بكر لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وبكى انا من اللي جم بعد كده يا ريتني يا شباب سرعوا يا شباب سرعوا تخيلوا المثنى مش عارف يقابل النبي ازاي رغم انه راجل عظيم لكن اتاخر بيقول اتاخرت قوي اتاخرت قوي شفتوا نماذج الناس اللي قابلها النبي صلى الله عليه وسلم طيب دي القبائل لكن النبي مش ساكت يبقى المقابله الخامسه فشلت يا رسول الله كفايه خلاص مش نافعه ما بيأس انا مكمل تعرف تبقى تنحت في الصخر كده تعرف تبقى مصر انا بكلمكم مش بس على الدين يا جماعه مش بكلمكم ان احنا عايزين نعمل نهضه فعايزين ناس تبقى كده ده انا بكلمك حتى على حياتك الخاصه تعرف تبقى مصر كده في- في دراستك في كليتك في جامعتك في شغلك في معملك في- في مختبرك تعرف تبقى بالاصرار والتحدي ده تعرف مش بكلم المسلمين وبس كمان ده انا بكلم الدنيا كلها يا دنيا تعلمي من هذا النموذج العظيم نموذج الاصرار والله هذا النموذج للعالم كله على الاصرار الشديد طيب هتقابل مين تاني يا رسول الله القبائل مش نافعه طب ما نقابل افراد يمكن يتاثروا فيقابل النبي صلى الله عليه وسلم يبدا يقابل افراد يقابل واحد من بني محارب قبيله اسمها بني محارب واحد اسمه ركانه فالنبي يعرض عليه الاسلام ويقول له طب يعني آه، تسلم وتكلم قبيلتك فركانه ده طلع اعظم مصارع في العالم آه، في الجزيره العربيه راجل ما بيفهمش غير لغه العضلات ملوش مش زي بني شيبان لا ده هو راجل بتاع عضلات شوفوا النبي قابل كل النماذج فقال لا اسلم حتى تصرعني يا عم احنا بنتكلمك في كلام بالعقل لا انا ما بفهمش غير اللغه لو غلبتني فقال النبي نعم يدخل رسول الله ما يعني ما ما يقولوش لا بص انا ليا دعوه في الفكر ماليش دعوه في فنون القوه انا معاك في اي حته فأم وكان عايز يتمنظر بقى واحد بيقول ان هو نبي ام لا من بني محارب وقعدهم وعمل حلبة المصارعة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم والناس بتضحك ايه اللي خلى فتى قريش يدخل قدام اعظم مصارع في العالم العربي فمسكوا النبي صلى الله عليه وسلم وقام تك قلبه جابه فوق تحت وقام نازل فوقيه فركان قال لقد اخذتني على غيره انت عارف الافلام لما يقولوا لا انا ما كنتش مستعد قال حاول مرة تانية. ف- فقال النبي نعم فدخل الثانية وهو مركز بقى ما فيش حاجة فخدوا النبي وقلبوا الثانية تخيل فقامت قال والله لا أدري كيف يحدث هذا صارعني الثالثة فصرعه النبي الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل حاجة يعني يدخل وي يعني وتشوف كده وتلاقي عايزين شباب كده مش ايه يعني الشباب دلوقتي لا يا اما في ال- في الجيم يا اما مش عارف طب تعالى ورينا بقى يعني ورينا عضلاتك قلد النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويصرعه الثالثة لكن وكان في الاخر يرفض الاسلام ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم محاولة خ- سادسة فاشلة يا حبيبي يا رسول الله كل ده عشان ده احنا اقول وحشين لا مش وحشين ان شاء الله هنشد حيلنا ان شاء الله لازم الامة دي تنهض لازم لازم تمشي على خطاها لازم لازم محاولة كمان نشوف محاولة كمان يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقابل واحد اسمه سويد بن الصامت سويد بن الصامت دون آه، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام وكان راجل أديب وله في الحكم يحب يقرأ حكم ويجمع حكم من التاريخ عارفين الناس اللي كده ويقول لك فلان قال الحكمة الفلانية فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فقال سويد إن معي شيء أفضل مما معك كان لسه النبي ما قراش عليه القرآن فقال النبي ما ذلك قال معي حكمة لقمان أنا عندي كتب كان فيها آه، الحكم بتاعة لقمان آه، أقراها لك فمش النبي يقول له لا لا لا لا, لا ايه اللي انت بتقوله ده القرآن احسن طبعا اقعد ساكت انا هحكي لك فقال النبي اعرضها علي فقال الرجل فقعد الرجل يقرا يقرا يقرا والنبي يسمع ويبتسم يا سلام عليك يا رسول الله لانها حكم فعلا فالنبي بيستفيد صلى الله يعني جميل صلى الله عليه وسلم خلص الراجل قال النبي هذا كلام حسن شوف شايف شايف ادبيات وذوقيات النبي في التعامل والله ده كلام حلو ولكن الذي معي أفضل مما معك فهل تسمعني كما سمعتك إيه ده؟ تعرف تتعامل مع الناس كده يا جماعة ما تشوشوش اسمع الآخر عشان الآخر يسمعك ومش تسمع بودانك وانت مخك مش هنا اسمع اسمع بوقع حتى لو انت رافض اللي قدامك اتعودوا يا جماعة اسمع الآخر وبص من وجهة نظره النبي قاعد يسمع والله الراجل بيقول كلام كويس مش يقول ايه الكلام ده ده تعبان قوي جنب اللي جنبي اسمع اسمع فالنبي سمع قال فهل تسمع مني كما سمعت قال نعم فقرأ عليه النبي القرآن فسويد أول ما سمع القرآن قال هذا والله أفضل مما معي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم قال للنبي ولكني رجل ضعيف في قومي أنا, أنا مش هقدر أنصرك فقبل منه إسلامه فرد ضعيف يا ترى احنا كل واحد هيبقى ضعيف لوحده سويد ما نفعش تعتبر محاولة مش ناجحة رغم انه اسلم لكن هو بيدور على الحماية مش بيدور على واحد يسلم بيدور على قبيلة تاخده فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الحاجات الجميلة قوي يقابله واحد اسمه ضماد الازدي ده دمه خفيف قوي ده جاي من اليمن من قبيلة من قبائل اليمن والراجل ده شغلته ايه ان هو بيرقي من الجن فيدخل مكة فيقولوا له ده احنا عندنا واحد هنا غلبان قوي أصاب الجن اسمه محمد فقال في نفسه لو أخذت هذا الرجل فعالجته يعني أخذ فيه ثواب وارميه وطلع منه الجن هما بيقولوا له كده عشان ما يروحش للنبي ف... فمش بقى النبي اللي رايح لواحد ده هو اللي جاي له فضماد الأزدي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال قل لي يا ابن أخي مما تشتكي قل لي بتشتكي منين فقال النبي وماذا قال قالوا لي أنه قد أصابك الجن وأنا أرقي من الجن فقال له النبي نعم فاسمع مني طب اسمع بقى أنا عندي إيه؟ هحكي لك أنا عندي إيه؟ ما تخانقش معاه طب اسمع ماشي فبدأ النبي يقول الكلمتين اللي أنا هقوله لكم دول إن الحمد لله انت هنا سمعت الكلمتين دول دباجة في أول كل محاضرة بيقولها العلماء اسمعها كده زي ما النبي قالها على ودن ضماد الأزدي إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فقال ضماد قف ما تكملش أعدها علي فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعدها علي الثالثة يا جماعة ده احنا بنسمع الكلام ده في أول كل محاضرة ما بنسمعوش قول يا عم قول الدباجة بتاعت البداية ما بنسمعهاش بودن ضماد ما بنسمعهاش ونفسر الكلام أعدها علي فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنت قال أنا رسول الله قال وبما تأمر قال بعبادة الله فقال ماذا أقول قال قل لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأسلم ضماد الأزدي لكنه ما زال رجل ضعيف هو ما يقدرش ان هو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يا رسول الله يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ها شفتوا كم حكاية يقابل واحد عجيب قوي اسمه الطفيل بن عمرو الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة دوس من اليمن قبيلة النبي ما فكرش يروح لها ليه؟ لأن دوس ما تصلحش إنها تحمي النبي ما هو النبي مش عايز أي حماية ده عايز قبيلة تشيل زي بني شيبان كده ما هو يروح لقبيلة ضعيفة ثاني يوم تتضرب يبقى عمل ايه ما بقول لكم عايز يحط اساسات صحيحة فهو النبي مش عايز دوس رغم انها سهلة طفيل بن عمرو الدوسي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان شاعر لبيب فجه طفيل بن عمرو الدوسي فاول ما وصل المدينة قابلته قريش قالوا له يا طفيل انت رجل شاعر أديب لبيب دماغك كبيرة بس احنا عندنا هنا واحد ساحر يفرق بين الرجل وزوجته وبين بالكلام يقول كلام يفرق قال فما تقولون قالوا إياك أن تسمع له قال أين هو قال عند الكعبة شوف النبي قاعد فين عند الكعبة مش قاعد في بيته نازل بيشتغل صلى الله عليه وسلم يعني منتهى التحدي ابعد عن الكعبة ما تعملش لنفسك مشاكل يا رسول الله أنا في وسط الكعبة كل ما تدوروا عليا هتلاقوني هناك أغلب يومي هناك أقابل الناس وأتحرك فالطفيل بن عمرو الدوسي قال لهم طب هعمل ايه فقام جايب قطن وحطه في ودانه عشان ما يسمعش النبي تخيلوا الدعاية لما بتأثر شوفوا الإعلان لما يأثر بالسلب شدق وحط القطن في ودانه ودخل يطوف بالكعبة يقول يقول طفيل فرأيته يصلي عند الكعبة فعرفته هو ده أكيد اللي بيقولوا عليه شكله مختلف عن بقية الناس فلما رآني أمر بجواره رفع صوته بالقرآن صلى الله عليه وسلم حسن معكم حتى هو بيصلي حسن معكم يقول فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما قال فقلت لنفسي ويحك يا طفيل أنت رجل شاعر أتظن أن كلام يسحرك والله عيب عليك ف الدعاية أثرت فيك يا طفيل ولا إيه فشل القط وبدأ يقرب من النبي يسمع فيسمع القرآن شفتوا القرآن يا جماعة اللي أنا عمال أقول لكم قوموا الليل القرآن شوفوا عمال يهز الناس إزاي يسمع ويسمع ويسمع فلما انتهى النبي يقول فتبعته من بعيد حتى دخل بيته فدخلت وراءه البيت خبطت عليه فتح لي فقلت إن هؤلاء قالوا لي كذا كذا كذا كذا لغاية ما سمعتك فشلت القطن يا ناس يلا حاطين القطن في ودانكم شيلوا القطن واسمعوا للقرآن في ناس لسه حاطه القطن في ودانها لغاية دلوقتي مش عايزة تسمع لمجرد ان لا انا مش عايز اسمع في الدين شيل القطن شيل القطن واسمع زي طفيل بن عمرو الدوسي فعرض عليه النبي الإسلام فأسلم الطفيل أول دقيقة إسلام قال ما تأمرني يا رسول الله أول دقيقة إسلام تأمرني بإيه قال يا طفيل ارجع إلى قومك وادعوهم إلى الإسلام وابق بينهم حتى يسلم دوس تأتيني بهم يوم أن يظهرني الله تبارك وتعالى النبي متأكد أنه هيظهر منتهى منتهى الثقة والاطمئنان والأمل روح ادعو قومك طب ما تيجي معايا طب ما انت بتدور على حد تروح لهم يا رسول الله دوسه ما تنفعش روح ادعي قومك فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لي آية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له آية يقول فوجدت بياضا في وجهي كالنور هنا في جبهته من أعلى فقلت اللهم ليس في وجهي يعني عشان يحسن يفتكروا ان دي حاجة مش كويسة في في راسي ولا حاجة فجعلها الله في صوتي العصاية بتاعتي بقى آخرها فيها نور زي البطارية كده يقول فعدت إلى دوس فدعوتهم إلى الإسلام فأسلم أبي وأسلمت أمي وأسلم رجل واحد فقط من دوس عارفين مين هو؟ أبو هريرة عارفين أبو هريرة؟ هو ده اللي أسلم على إيد الطفيل بن عمرو الدوسي وبقي الدوس سنة لا يؤمن أحد هو بيقول فتأخر الدوس ورفضت الإسلام بيحكي ان هو بعد سنة رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله كفرت دوس ورفضت الإسلام وعاندت وكفرت مفيش فايدة سنة ما أمنش بيا إلا ثلاثة أبويا وأمي وأبو هريرة فجلس النبي وتوضأ ثم رفع يده إلى السماء فقلت سيدعو على قومي يا ريتني ما قلت له سيدعو فوضعت يدي على رأسي وقلت قومي قومي أهلي وحبايبي شوفوا شوفوا حب البلد فإذا بالنبي يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اهد دوس وأتي بهم اللهم ما بيدعيش النبي صلى الله عليه وسلم على حد اللهم اهد دوس وأتي بهم اذهب يا طفيل وسيهديهم الله ولكن اصبر اتعلم من تجربتي انا بقالي 10 سنين اهو اصبر يروح طفيل بن عمرو الدوسي ويرجع النبي وينتصر النبي وتتفتح خيبر وتتفتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من خيبر يبص يلاقي غبار كبير يسد الطريق إلى المدينة مين دول دوس جاية مع الطفيل بن عمرو الدوسي أسلمت دوس بالكامل جاية تبيعك يا رسول الله ويموت بعدها الطفيل بن عمرو الدوسي شهيدا في سبيل الله خلاص خلاص ايه احنا فاتت العشر ايام طب ده النتيجة ايه محدش فاضي العشر ايام خلصوا اه ايام لنا كمان خلصوا واحنا النهاردة في اخر يوم مننا وبدأت القبائل خلاص تلم الرحال بتاعتها وبيفكوا الخيام حد فيكم بي- بيروح يحج عارفين اخر يوم في ايام منى ثلاث ايام التشريق تبص تلاقي منى فضيت خالص خلاص كله رجع كله قعد اليومين ومشي والعرب صحيح ما كانوش بيحجوا على سنة الإسلام لكن دين إبراهيم قريب جدا فقاعدين في منى ثلاث أيام واليوم الثالث كله بيلم الخيام بتاعته طب والنبي فين؟ لسه في منى آخر واحد هيمشي آخر واحد هيمشي من منى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين يا جماعة اللي يفضل قاعد للآخر يقول لك آخر بيعة آخر النهار بيعة كلها بركة في مثل عند التجار يقول كده بيعة آخر النهار بيعة كلها بركة ليه؟ لأنك صبرت للآخر فربنا لازم يديك واحد تاني يقول لك يا عم فاتت ايام التشريق وعملت 26 محاولة فاشلة اعمل ايه يا رب اكتر من كده تحاول للاخر لغاية اخر ثانية يمكن ربنا يفتح الباب اخر ثانية اقول لكم حاجة حلوة يا جماعة الناس اللي لسه ما بكتش من خشية الله ولسه ما حستش من رمضان وحاسه ان رمضان بيروح منها خليك لاخر ثانية معنى ايماني على نفس المعنى يمكن يفتح لك اخر لحظة عارفين يا جماعة في حاجة أنا بحبها قوي وبوصيكم بيها وهنقولها إن شاء الله في الآخر عارف إمتى تموت نفسك في الدعاء مغرب آخر يوم في رمضان قبل ما يقولوا خلص رمضان بثانية تبقى واقف لولا ربنا تعلموا المعنى ده ربنا يحبك شغال لغاية آخر ثانية سواء في الدنيا أو في الدين سواء في العبادة أو في الإصلاح في الأرض نعم حلقة النهاردة خطيرة قوي اوعى تيأس سواء من رحمة ربنا لو انت حاسس انك في رمضان السنة دي وحش ومش مؤمن وزي الزفت اوعى تيأس تفضل تخبط على باب ربنا لغاية اخر ثانية يا رب اقبلني وتحس في اخر لحظة انه قبلك ويمكن تبكي في اخر لحظة قد اللي بكيته في رمضان كله ويديك آية انه راضي عنك وان انت اعتقت من النار اتعلموا المعنى ده جميل قوي وفي الدنيا نفس الحكاية يشتغل لغاية اخر لحظة والناس كلها بتيأس قبل الاخر انت تفضل شغال للاخر ما بتيأس تيأس ليه ايه اللي هيحصل احنا في اخر يوم الناس بتلم الرحال ولا ولا محاولة نجحت يا رسول الله لغاية ما النبي يلاقي ايه ست ولاد من الانصار من الخزرج اكبر واحد فيهم عنده 21 سنة اسمه ايه الكبير بتاعهم ده مهم قوي اسمه اسعد بن زرارة من اهل المدينة هنا من بني النجار بدأنا ندخل على المدينة اهو هندخل على المدينة اول مرة النهاردة ندخل على المدينة اهو ستة من الخزرج جايين يعملوا ايه جايين يحجوا شباب صغير يلاقيهم النبي فين عند الحلاق اخروا الحلاقة للاخر هو النبي بيروح للناس عند الحلاق النبي ما بيفوتش ولا فرصة عند الحلاق عند الحلاق ما, ما, ما, ما بيسيبش رسول الله صلى الله عليه وسلم منتهى الإصرار حب حبيت النبي في تحديه احنا كلنا بنحب النبي في عبادته وبنحب النبي في رحمته تيجوا نحب النبي النهاردة بشكل جديد النبي في إصراره النبي في عينيه اللي مصر على رسالته النبي اللي كله أمل النبي اللي اسمه محمد وكلمة محمد كلها أمل ما هو اسمه من كده الحمد نفسية متفائلة مش متشنجة ولا غاضبة بيحمد كثير ده اسمه محمد تيجي تيجي نقلده تيجي نحبه النهارده بإصراره فناخد منه دي تيجي نستمد من إصراره وإصرار لينا وتقول أنا استمديت دي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيتك وآخرتك هتعمل إيه يا رسول الله هكلم الست ولاد عند الحلاق قال من أنتم قالوا من الخزرج قال أمن موالي يهود هو أنتوا اللي عندكم عهد مع اليهود شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم دارس وعارف الدنيا فيها ايه وبيقرا الاخبار وبيقرا وبيتفرج على نشرات الايام متابع الدنيا فيها ايه امن موالي يهود قالوا نعم قال افلا تجلسون اكلمكم ممكن تسمعوني يا حبيبي يا رسول الله ما هو 26 واحد ما مش عايزين يسمعوا افلا تجلسون اكلمكم قالوا قل ادينا بنحلق قول يا فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام ويقرأ القرآن إني رسول الله إليكم ويحكي ويحكي النبي بيحكي والشباب الصغير بيبصوا لبعض ويبرقوا ايه قالوا هذا هو النبي الذي تتوعدنا به يهود هو ده خلي بالكم يا جماعة اصل من تدر- ترتيب ربنا ايه ان اليهود عايشين في المدينة فاليهود عمالين يحكوا ان النبي اخر الزمان جه وعمالين يقولوا للعرب هنتبع معاه ونحاربكم اصل اليهود عندهم في التوراة كل صفات النبي بالظبط ما عدا صفة واحدة بس ايه هي انه هيطلع من العرب فهم متأكدين انه هيطلع منهم ليه لان كل الانبياء من لدن ابراهيم لغاية النهاردة من بعد اسماعيل طالعين من بني اسرائيل فالطبيعي والمنطقي انه طالع منين نبي اخر الزمان من بني اسرائيل وربنا خبى عليهم المعلومة دي فهم متأكدين فعمالين يروجوا في المدينة لظهور نبي آخر الزمان فكان سر إسلام شباب المدينة وأهل المدينة إن المعلومة اتقالت لهم كتير بعكس القبائل الأخرى اللي ما عندهاش المعلومة دي فسهلوا للنبي مهمته بأنهم عرفوا أهل المدينة على الإسلام فشوفوا كيف يدبر الله كونه وكيف يعني يجعل الله تبارك وتعالى رسالته تتحرك عند آخر حد أنت ممكن تتخيل إن هي تتحرك شفت الموضوع ماشي ازاي وشفتوا كيف يدبر الله فالشباب دول اكثر استعدادا لتلقي الفكرة لا وفي سر تاني يخلي اهل المدينة مستعدين لتلقي الفكرة ايه هي ان في حرب طاحنة بقالها سنين في المدينة بين الاوس والخزرج حرب بعاث قبل هجرة النبي بخمس سنين يعني قريبة قوي مات فيها كبراء قريش كبراء ال- الاوس والخزرج فعشان كده النبي ما كانش بيفكر يروح المدينة ده في حرب طاحنة والكبراء ماتوا وفي يهود والمدينة بلد زراعي والمزارع دايما بيبقى خايف على أرضه ومتعلق بيها فالناس دي مش هتنفع فالنا- كأن ربنا بيقول له انت تخطط لكن الله تبارك وتعالى قد يجعل آخر حاجة انت تظن ان فيها الخير هي الخير فتطلع المدينة عشان في حرب طاحنة فالناس مستعدة زهقت وملت وبتدور على حاجة جديدة والكبراء ماتوا فما عادش فيه الكبراء زي ابو جهل وابو لهب فالشباب الاصغر منهم اكثر استعدادا للسماع فربنا جعل الكبار يتفانوا علشان يطلع جيل جديد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم والارض الزراعية بعد ما اسلموا بقت فايدة فبقى المدينة فيها محصول زراعي لو اتحصرت يكفي ان يبقى فيه اكتفاء ذاتي زي ما حصل في غزوة الخندق واليهود هم السبب في اسلام الانصار فالنبي ما فكرش في المدينة من الأول راح الطائف ما فكرش في المدينة لأنه شايف إن بمقاييس العقل ما تنفعش حرب طاحنة حرب البعاث و و و و لكن ربنا عايز يعلمه أنت تخطط لكن النصر يجي من عند ربنا النصر هيجي من آخر حتة أنت تفكر فيها عشان تتوكل على الله عشان تعرف إن مدبر الكون هو الله سبحانه وتعالى عشان تعرف إن الوكيل فاكرين حلقة الوكيل أول امبارح تتوكل على مين أنت مطالب إنك تخطط وتبذل كل الجهد لكن ربنا دايما يجعل النصر يجي من غير جهة تخطيطك ليه؟ عشان ما تفتكرش ان انت اللي بتعمل النصر من صنع النصر الله سبحانه وتعالى انت تخطط لكن لو ما خططتش مش هنفتح باب النصر تخطط ويجي النصر من سكة تانية هيجي من المدينة وانت كنت رايح الطائف لفيت على 26 قبيلة واخر واحد فكرت فيهم هم المدينة هي اللي هتيجي لا اله الا الله الملك العظيم المدبر ملك الملك الوكيل وكلوه يا جماعة طالما بيتحكم في ملكه كده طالما الخير بيجي من اخر حتة تتفكر فيها يا اخي توكل على الله خطط وتوكل جوارحك بتخطط وقلبك بيقول له انت اللي هتحلها يا رب ايديك ورجليك بتشتغل في الدنيا وقلبك بيقول هو النصر من عند ربنا فالشباب يبصوا لبعضهم ويقولوا هو ده هو ده النبي اللي اليهود بيقولوا لنا عليه فلا يصدقنكم اليه طب قبل بقى ما يروحوا نسبة احنا اليه فامن الستة فقالوا له بص بقى خلي بالكم يا جماعة ستة عندهم كم سنة 21 سنة يعني الاسلام هيقوم على شباب عندهم 21 سنة سامعين يا شباب سامعين يا شباب اوعوا تستقلوا نفسكم اوعوا يا شباب تقولوا يعني انا اللي هعمل الفرق يعني انا اللي هقدم حاجة عايزين شباب كده زي اسعد بن زرارة شباب كله ثقة في الله كله ايمان كله اصرار كله حب لفكرته هل ممكن يطلع النماذج دي من الشباب فيطلع الستة ويقولوا للنبي كلام عاقل قوي لقد جئناك وما من قوم بينهم من العداوة أكثر مما بيننا لعل الله يصلح بك ما بيننا طب ايه عايزين ايه سنعود هذا العام شوفوا مش متحمسين حماسة هوجاء يلا معانا طب ليه مش يلا معانا لان احنا كلنا خزرج فلو انت جيت لنا هتبقى النبي بتاع الايه بتاع الخزرج فاحنا نرجع ونحاول نرجع علاقتنا ونصاحب اخواننا في الاوس ونجيب ناس من الاوس معانا فتبقى انت النبي بتاع الاوس والخزرج ايه رايكم شباب عندهم 21 سنه بالعقل ده والمرجله دي والرؤيه دي ايه الصحابه دول فامن السته فالنبي قال نعم عجب النبي الكلام فقال تلقوني العام القادم في هذا المكان قابلهم فين في منطقه اسمها العقبه عارفين العقبه مطرح ما بنرمي الجمرات اهو قابلهم هناك عند العقبه بالظبط لما تروح ترمي الجمرات افتكر ان النبي قابل الانصار هناك الشباب السته دول فقال لهم ارجعوا وتعالوا لي السنة الجاية في نفس الميعاد وحاولوا تجيبوا معاكم حد من الأوس يروحوا هيرجعوا هيرجعوا في نفس الميعاد في نفس الميعاد من غير موبايلات من غير موبايلات من غير تأكيد 60 مرة وبرضه ما يجوش في الميعاد من غير تأكيد ست... في نفس اليوم ثلاث أيام التشريق في نفس الميعاد في نفس المكان بس ما جوش ستة جم 12 ثمانية خضرك وأربعة أوس يا سلام رجالة رجالة فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بيهم قوي فيعمل معاهم حاجة جديدة ما عملهاش قبل كده تبايعوني تعهدوني ويبايعهم بيعة اسمها بيعة العقبة الأولى احنا دلوقتي سنة 11 أنا عديت سنة اهو ماشي هتقولي طب ايه اللي حصل بقى في السنة من من الحج اللي فات اللي قابل فيه لغاية السنة دي مكة متجمدة مفيش حاجة كل الجديد اللي حصل ان الستة بقوا 12 بس في سنة واحدة هو ده بس اللي حصل هو ده بس اللي حصل يا ما أحلمك وصبرك يا رسول الله يرجع الستة 12 هتفتح ايه بس بتفتح بشويش خلي بالك ربنا مش لازم النصر يجي كده مرة واحدة بتفتح بشويش قوي قوي كانوا ستة بقوا 12 ال 12 النبي يبايعهم بيعة اسمها بيعة النساء ليه بيعة النساء لان نفس البنود اللي بيع بيها النساء هي نفس البنود دي طب ايه البنود بتاعة البيعة تعهدوني على ايه تحموني وتنصروني لا هو كان عايز كده اصلا اه لا بس دول بقى بدأوا يبقوا رجالة خليهم يستووا صح طب تبايعوني على ايه على ست حاجات لا تشركوا بالله شيئا لا تشركوا لا تزنوا لا تقتلوا أولادكم لا تأتون ببهتان أي حاجة خطأ تفترونه بأيديكم أو أرجلكم لا تعصوني في معروف تسمعوا كلام مش معنى الحاجات دي فين تقيم الصلاة وما أكيد هيصلوا يعني بس فين فاهمين مش معنى الحاجات دي تشركوا تزنوا اه تقتلوا أولادكم صلى الله عليك شوفوا العبقرية بقى شوفوا العظمة ليه المدينة بلد فيها حرب مش كده مجتمع يعيش حالة حرب حالة الحرب لما بتبقى عالية يحصل ايه في المجتمع السرقة تزيد والزنا يزيد والفقر يزيد فقتل الأولاد عند العرب يزيد فالنبي بيختار حاجات لما الناس دي تعملها المجتمع يتصلح يعني يا جماعة مش أي كلام مش أي ست بنود خدوا ست بنود ده النبي هو دي بيعة يعني دي بنود سياسية ولا بنود إيمانية ولا ولا الاثنين على بعض الاثنين على بعض النبي عايز يبعتهم المجتمع دي فيه انحرافات كتيرة بسبب ان هو مجتمع مليان حرب ففي سرقة وفي زنا وفي قتل اولاد فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يحول المجتمع ده بالناس اللي هيسلموا جديد لمجتمع فيه سلام وعايز بقيت قر- بقيت يثرب بقيه المدينه تبص على ال 12 دول تقول الله دول بيعملوا حاجات احنا محتاجينها فيحبوهم اكتر فالاسلام يزيد اكتر وده اللي حصل فعلا شايف تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يا جماعه نتعلم ايه نتعلم ان مش اي كلام يتقال في اي وقت ما هو القران موجود يبقى اي حاجه في القران تتقال في اي وقت ولا نشوف الناس محتاجه ايه دلوقتي فنختار من القران اللي يناسب الناس دلوقتي الدرس ده خطير قوي للدعاه وللناس اللي بتتكلم في الدين وللخطاب الديني عموما في بلادنا النبي اختار ست حاجات من الاسلام الكتير قوي قوي حاجات في الاسلام كتير قوي اختار ست حاجات المدينه محتاجاها لانها في حاله حرب وقال لهم بيعوني على ايه فما تجيش دلوقتي تقول هم هم نفس الست حاجات ما يمكن المجتمع محتاج حاجات تانية والاسلام مليان كل حاجه فاهمين انا بقول ايه يا اخوانا وصل المعنى ده دي رساله مهمه قوي لكل شاب متدين بيتكلم في الدين لكل داعيه بيتكلم في الاسلام لكل مصلح بيتكلم في الاسلام كلم المجتمع باللي محتاجه النهارده وكله من الاسلام فاهمين يا جماعه خلي بالكم لغايه دلوقتي المسلمين في مكه ما نزلتش ولا ايه تقول لهم جاهدوا ليه لان ده مش وقت جهاد فلو قال لهم جاهدوا وهم مش مستعدين هيحمسهم فاهمين عايز اقول ايه لكن لما تيجي بدر واحد تنزل ايات الجهاد فتبقى في مكانها الطبيعي فما تحمسش الناس على حاجه والناس مش مستعده ليها في المجتمع يبوظ بايعهم على ست نقط النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم وانتم ماشيين تقابلوني السنه الجايه في نفس المكان في نفس الميعاد نتفق الاتفاقيه الاخيره ان انا اجي لكم بلدكم الهجره بس تجولي السنة الجاية وهبعت معاك واحد أول سفير في الإسلام شكله إيه بقى أول سفير هيبعته النبي صلى الله عليه وسلم شاب وسيم جدا جدا جدا عنده كم سنة دلوقتي حوالي 28 سنة اسمه مصعب بن عمير فاكرينه الشاب الأنيق المرتب اللي اللي العطر بتاعه ده أول سفير النبي هيبعته صلى الله عليه وسلم آه طب اشمعنى هو متميز وينفع يبقى سفير وشخصية هادية وعقلة وشاب صغير وابن ناس قوي وعيلة كبيرة ومواصفاته الشكلية ولبسه تخلي الناس تحس ان انا بعت لهم واحد عظيم النبي بيختار سفراءه صلى الله عليه وسلم وبعدين مصعب عنده مشكلة ان امه حبسه بقى لها ثلاث سنين ولازم يخرج من مكانه لازم يتحرك هيفضل محبوس لغاية امتى اطلع يا مصعب يطلع مصعب بن عمير ويبدأ يشتغل في المدينة هتنزل فين يا سيدنا مصعب في بيت اسعد بن زرارة خلي بالكم اسعد بن زرارة اول واحد في الستة اسلم هو اللي رجع من ال 12 تاني وهو النهاردة اللي هيفتح بيته بيت أسعد بن زرارة موجود هنا في المدينة ومعروف وأهل المدينة يعرفوا بيت أسعد بن زرارة شخصية عظيمة 21 سنة 21 سنة يا شباب يفتح بيته ويبدأ سيدنا مصعب تجيله الناس ويبدأ أسعد بن زرارة ينشره لا تسرقه لا تزنوا وتبدأ الناس تبص تلاقي إيه الأخلاق الحلوة دي الإسلام دخل المدينة بالأخلاق يا جماعة القضية مش صلاة وصوم بس انظروا للست حاجات كلهم أخلاق صحيح سيدنا مصعب علمهم الصلاة لكن البيعة والعهد كانت على الأخلاق يا ناس يا اللي عمالين تتدينوا والأخلاق عمالة تذوب مش موجودة مش هو ده الإسلام مش هو ده الصحيح ويبدأ بالأخلاق لا بيسرقوا لا بيزنوا ويبدأ ينتشر الكلام بين بين بين يثرب مين دول اللي أخلاقهم عالية قوي ومين الشاب الجديد اللي شكله جميل دول اللي بيتكلم وتبدأ الناس تقابل مصعب ويبدأ الإسلام ينتشر في المدينة يا أهل المدينة يا بختكم احنا النهارده حاضر معانا ناس كتير من أهل المدينة يا بختكم يا أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ أهل المدينة واحد ورا الثاني ويبدأ الإسلام ينتشر في المدينة شيء عظيم شيء رائع بس الشيء الأجمل والأجمل إن في اتنين دول سادة الأوس خلي بالكم الخزرج عمالة يزيد الإسلام فيها أسعد بن زرارة و... أسعد بن زرارة عنده ميزة أساسية إن ولاد خالته من الأوس هو الوحيد اللي خزرجي لكن ولاد خالته من الأوس مقاطعين بعض كانوا طبعا لكن بدأ هو يحسن العلاقات ويصل الأرحام من أجل الإسلام فيعمل إيه مين الاثنين الكبار اللي من الأوس دول واحد اسمه أسيد بن حضير والتاني اسمه سعد بن معاذ شخصيتين كبار قوي قوي قوي في الأوس بعد ما تفانى كبراء الأوس بقوا دول أكبر شخصيتين بس سعد بن معاذ أكبر من أسيد بن حضير فسعد بن معاذ كافر لسه مش مسلم هو قاعد هو أسيد بن حضير بيقول له من هذا الذي يغشانا في ديارنا ويضيع أبنائنا ده مين ده اللي دخل بلادنا اذهب إليه فامنعه عما يقول سعد بن معاذ بيقول له أسيد طب ما تروح انت يا سعد قال له اصلا ابن خالتي اسعد بن زراره وهو في بيت اسعد فمش عايز اعمل مشكله مع اسعد فيروح اسيد بن حضير فأسعد بن زرارة شيخ أسيد جليل فقال يا مصعب جاءك سيد القوم فأخلص الله فيه طب هو سيدنا مصعب مش مخلص زود الإخلاص هو الإخلاص بيزيد آه بالنية فحب ارزقني الإخلاص يا شباب ممكن الإخلاص يزيد في لحظة 100 درجة بالدعاء اهي يعني وصفة سحرية يا رب الإخلاص تبقى داخل على موقف كبير يا رب اجعلها ليك يا رب اجعلها خالصة لوجهك يا رب وتقعد تقول لنفسك كده الانجماد بتاعت الإخلاص تزيد في جسمك فيدخل أسيد بن حضير ويمسك الحربة بتاعته قال من أنت الذي جئت إلى بلادنا جاي والشر في عينيه بيقول لسيدنا مصعب اخرج من, بدال من بلادنا إن كان لنفسك حاجة لو عايز تعيش فسيدنا مصعب الهادي الحليم يا رسول الله أنت ما بتبعتش أي حد 28 سنة وأسيد حوالي 35 40 سنة فقال له مصعب هل لك في خير من ذلك قال وما ذاك قال تسمع مني فإن أعجبك كلامي ورضيت به فهو الخير وإن لم يعجبك تركت لك المكان وخرجت قال والله ما قلت إلا الحق ده كلام, كلام منطقي فقعد القرفصاء ما رضيش يقعد ويريح ما هو متحفز ومسك حربته وغرسها في الأرض ها وريني هتقول ايه بس انهمات الإخلاص كانت عالية قوي قوي قوي عند سيدنا مصعب فبدأ يقرأ القرآن القرآن يا جماعة القرآن القرآن ووش أسعد ووش أسيد عمال يتغير هو يقرأ ووش أسيد عمال يتغير يقول أسعد بن زرارة فعرفت الإسلام في وجهه قبل أن ينطق قبل ما ينطق عرف أنه خلاص خلص استوى أول ما خلص سيدنا مصعب قال ماذا تفعلون لتدخلوا هذا الدين وألقى الحربة بتعملوا إيه عشان تخشوا هذا الدين قال تغتسل وتنظف ثيابك النظافة بداية دخول الدين ده نظافة نظافة يا اخوانا يا ترى نظافة بلادنا ومساجدنا وبيوتنا وشوارعنا بداية دخول ديننا النظافة تنظف هدومك وتستحمى ايه ده ده ايه الرمز العجيب ده لما دخل البرتغاليين الاندلس كانوا بيعرفوا بيوت المسلمين ازاي من نظافة الحمامات يعرف ان ده بيت مسلم يا ترى مستوى النظافة في بلادنا ينبئ عن ديننا تغتسل وتنظف ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي ركعتين فعمل أسيد بن حضير الكلام ده خلص مش يقول بقى طب إيه خلوني بقى أقعد أروح بيتنا أصلي وأصوم يا جماعة عايز يشتغل عايز يصلح أول خطوة شفت طفيل بن عمرو الدوسي طفيل بن عمرو الدوسي ما قابلش النبي إلا مرة واحدة أسيد بن حضير لسه ما قابلش النبي عشان يقول ما هو محقق قبله النبي ما قابلش النبي فقال إن ورائي رجل إن يسلم يأتيكم ببني الأشهل كلهم يجيب لكم قبيلة الأوس كلها مين؟ سعد بن معاذ فقام رايح أسيد بن حضير لسعد بن معاذ فسعد بن معاذ ذكي جدا شاف أسيد جاي قال لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به ده, ده واحد تاني اللي جاي يا جماعة الإمام له نور في الوش له نور فدخل أسيد بن حضير فقال ما وراءك قال قلت لهم يكفوا فاستجابوا لي خلاص هيوقفوا ولكن أخشى على أسعد بن زرارة بن خالتك يحسن في ناس عايزة تموته لما عرفوا ان هو ابن خالتك عشان يحتقروك كدبة كده بس يعني كدبة حلوة يعني عشان يخليه يروح فسعد بن فسعد بن معاذ ذكي فبص له كده قال سنرى فراح سعد بن معاذ فلقى الناس كلها قاعدة في امان فعرف ان هو كان بيضحك عليه فقال فبدأ الحوار يتعاد تاني بين سيدنا مصعب بن عمير وبن سعد بن معاذ فأسلم سعد بن معاذ فعاد إلى الأوس وقال ما رأيكم فيه قالوا سيدنا قال كيف تروا رأيكم رأيي فيكم قالوا أنت أفضلنا رأيا قال فإن كلام رجالكم ونساؤكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده فأسلمت بني عبد الأشهل كلهم استجابة لسعد بن معاذ سعد بن معاذ شوفوا لما يبقى راجل قائد في قومه يا جماعة يا كبارات بلادنا لو أمنت لو حطيت في دماغك انك تعيش لرسالة وخدت بايد الناس هتبقى عظيم قوي يا جماعة في مفاجأة هنختم بيها الحلقة دي اسعد بن زرارة مات بعد هجرة النبي بسنة واحدة مصعب بن عمير مات بعد هجرة النبي بسنتين سعد بن معاذ مات بعد هجرة النبي بثلاث سنين كأن المعنى ايه عملوا اللي عليهم خلاص يروحوا الجنة بقى يستريحوا اختبروا ونجحوا في الامتحان وخدوا ثوابهم وربنا مش عايز يبهدلهم الجنة أحلى بكتير الثلاثة ماتوا شباب صغيرين وأعظمهم أسعد بن زراء سعد بن معاذ سعد أسلم عنده 30 سنة ومات عنده 37 سنة مدة إسلامه سبع سنين بس يا ناس اللي بقالكم 30 سنة مسلمين وما عملتوش حاجة سعد بن معاذ سيد الأوس أسلم 30 سنة مات 37 سنة كل مدته سبع سنين يقول النبي مات سعد بن معاذ فاهتز لموته عرش الرحمن تخيل قيمته عند الله تبارك وتعالى سعد بن معاذ يقول النبي جنازة سعد بن معاذ شهدها سبعين ألف ملك النبي في المسجد ده في المسجد النبوي دخل النبي مشمر هدومه والمسجد فاضي قالوا لما ذلك يا رسول الله قال والله إنه ممتلئ بالملائكة نزلت استأذنت ربها أن تصلي على سعد بن معاذ حبا له وكرامة له وهو كل إسلامه سبع سنين لكن كان السبب في إسلام الأوس كلها وله مواقف عظيمة هنقولها بعد كده انتوا بقى عملتوا ايه سبع سنين اهتز الموت عرش الرحمن ما لحقش يصلي كتير ولا يتعبد كتير ولا يحفظ القرآن لكن من أول لحظة بعد ما أسلم بدقيقة كل القبيلة بقت معاه في طريقه لأنه كان عظيم انت عملت ايه لانه كان ناجح في حياته اصلا فبسبب ان رأيه عظيم الناس سمعت كلامه انجح في حياتك وعيش لرسالتك حلقة النهاردة بتقول درس واحد بس لا لليأس احنا النهاردة سنة 11 بكرة هنشوف لما هيجي الانصار يتفقوا مع النبي الاتفاقية النهائية على الهجرة لان حلقة بعد بكرة اللي هي الهجرة هيكون فيها مفاجأة عظيمة تشوفونا بكرة وبعد بكرة اني داعي فأمنوا يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين صل على حبيبنا محمد في الأولين صل على من بذل وأعطى صل على من أصر من أجل رسالته صل على من كان سببا في هدايتنا اللهم اجز عنا النبي خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه يا رب أحينا على سنته توفنا على ملته احشرنا تحت لوائه اوردنا حوضه اسقنا من يد النبي يا رب اسقنا من يد النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا لا نظمأ بعدها ابدا فرحه بنا يوم القيامة اسعده بنا يوم القيامة اجعلنا جيران النبي في الجنة اجعلنا رفقاء النبي في الجنة اجمعنا مع مصعب بن عمير في الجنة اجمعنا مع سعد بن معاذ في الجنة اجمعنا مع أسعد بن زرارة في الجنة اجعلنا في أخلاقهم اجعلنا في بذلهم اجعلنا في عطائهم الحقنا بهم وأنت راض عنا فرح بنا حبيبك محمد فرح بنا النبي فرح بنا النبي اجعلنا على خطاه أصلح بنا الأرض كما أصلحها أصلح بنا الأرض كما أصلحها اغفر لمن مات من آبائنا وإخواننا وأحبابنا وشبابنا اغفر لهم اجعل من مات من آبائنا وأجدادنا وإخواننا وأحبابنا وشبابنا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النار آنش وحشة من مات من أهلنا وأحبائنا بالقرآن اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة افرش قبورهم من الجنة وافتح لهم بابا إلى الجنة وسع قبورهم شفعنا فيهم اغفر لهم اكتبهم من أهل الجنة اغفر لنا اخرجنا من الدنيا على خير اخرجنا من الدنيا على خير اخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا اغفر لنا اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة يا رب ليس لنا سواك اتعبتنا الدنيا وكثرت الذنوب وكثرت المتاعب وغاب الطريق ولا حل الا بك ولا حول ولا قوة الا بك لمن تتركنا لا تتركنا يا رب نعوذ بك ان تكون غاضب علينا نعوذ بك أن تعتق الناس وتتركنا نعوذ بك أن نكون قد عصيناك فتعتق الناس وتتركنا نستغفرك إن كنا قد أغضبناك في شيء سامح يا رب سامح ليس لنا سواك نستغيث بك لا تتركنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها فإنك لو تركتنا إلى أنفسنا تركتنا إلى عورة وذلة ومعصية وخطيئة وما عدنا نثق إلا في رحمتك لا نثق إلا في رحمتك لا نثق في هذه الدنيا إلا في رحمتك ارزقنا بر الوالدين ارزقنا بر الوالدين اغفر لأهلينا راضي عنا يا رب ارضى عنا الآن يا رب ارضى عنا الآن يا رب ارضى عنا الآن يا رب يا رب اجعلها ليلة عتق يا رب اجعلها ليلة عتق يا رب اجعلها ليلة عتق يا رب اكتب كل من يسمع الآن عتقاءك من النار اغفر لنا بدموع امرأة تبكي بيننا الآن اعتقنا بإخلاص شاب يدعو بيننا الآن اعتقنا اعتقنا سامحنا اعف عنا ابكنا من خشيتك اذقنا حلاوة الايمان حببنا في صلاة الفجر في قيام الليل ارضى عنا وارضنا ارضى عنا وارضنا ارضى عنا وارضنا يا رب نجتهد كل يوم في الدعاء ولا ندري اقبلتنا استجبت لنا اجب دعاءنا وانصرنا واغفر لنا واعتقنا والحقنا بنبينا وانت راض عنا واغفر لنا واغث امة حبيبك محمد يا رب يا رب يا رب على ايدينا اغثها يا رب امين امين امين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته